شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي أخواتنا الفاضلات الكريمات بارك الله فيكم ربنا يحفظكم وربنا يسددكم وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب اللهم أمين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حلقة الليلة مهمة جدا يا إخواني وعايزة تركيز شديد جدا ده الجزء الثالث من أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة الحبيب عليه الصلاة والسلام الجزء الثالث من صفة الأمانة هنتكلم النهاردة عن أنواع الأمانات ركزوا معانا بقى النبي وسع مفهوم الأمانة توسيع شكله إيه يا أخوانا أعظم دين في الوجود كله اتكلم عن المفهوم الشامل لتحمل المسؤولية اتكلم عن المفهوم الشامل للأمانات هنتكلم النهاردة عن حوالي 25 نوع من أنواع الأمانات والمسؤوليات هنتكلم عن أمانة الأولاد أمانة الزوجة أمانة الزوج أمانة الأسرة بإذن الله أمانة الأسرار الزوجية أمانة أسرار أصحابك اللي انت اطلعت عليها وعرفتها أمانة الحاكم أمانة التعيينات تعيينات الوظائف اللي, اللي في إيده أنه يعين فلان أو ما يعينوش أيان أمانة المال العام امانه المهنه الحكوميه اللي معظم الشعب موظف في قطاع موظف في قطاع عام او قطاع خاص امانه المقدسات المسجد الاقصى ال- امانه الاسلام امانه العالم امانه الداعيه امانه الدعوه امانه الد- ال- ال- السلف والديون والامانات اللي الناس بتعينها عند بعضها او بتستلفها من بعضها امانه الاعلام والتوك شو والصحفيين والبرامج الاعلاميه امانه تعلم المهنه بتاعتك امانه القران امانه الصلاه امانه الو... ايه يا جماعه ده كل دي امانات كل دي مسؤوليات ده الاسلام وسع مفهوم المسؤوليه وخلى كل دي مسؤوليات في رقبتنا تعالوا ما نتكلم واحده واحده مع بعض كده يا جماعه باعتبار ان احنا في الاعلام امانه الاعلام امانه اللي ماسك برنامج حواري او برنامج توك شو او في ناس يعني الكرسي اللي احنا قاعدين عليه كاعلاميين ده يا اخواني وكدعاء الى الله في الاعلام الكرسي اللي قاعد عليه كل اعلامي ممكن يدخله الجنه وممكن يدخله النار امانه النبي عليه الصلاه والسلام راى في الرؤيا رجل يشرشر آه، من منخر الرجل إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه ومن فمه إلى قفاه واحد في القبر ماسك واحد قاعد يقطع من بقه ل- ل- لقفاه ومن مناخيره لقفاه ومن عينه لقفاه وبعد كده الناحية التانية يقعد يقطع نفس التقطعات ده اهي وبعد كده عما يرجع للناحية الأولانية تكون التأمت يقطع فيها هكذا عذاب قبر إلى يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ما هذان فقالوا هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق يعني واحد طلع في برنامج وافترى على داعية افترى على مسؤول افترى على إنسان عرضه مصان في المجتمع الناس كلها اتكلمت وصدقت هذا الكلام هذا الرجل والعياذ بالله هذا عذاب وربنا يتوب علينا كرسي بتاع الاعلاميين كرسي خطير جدا يا جماعه الالم بتاع الصحفيين الم خطير جدا يا جماعه موضوع كبير والله حلقه الامانه دي بترعب قلوبنا كلنا من المسؤوليات اللي علينا احنا مش مقدرين هي امانات قد ايه يعني التوك شو ممكن يدمر امه ممكن يدمر دوله عشان كده الاعلامي الامانه بتاعته طيب امانه الاسره يعني ايه امانه الاسره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طيب والنبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما كفى كفاية دي بس الوحيدة تودي جهنم دي الوحيدة تخسره الجنة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفاية أنه يضيع الأمانة بتاعت بيته بتاعت مراته وولاده الأمانة التالتة اللي هنتكلم عنها أمانة الزوجة ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إز- أزواج قبل الذرية ليه الزوجة قبل الأولاد ليه لأن لو الراجل اهتم بدين مراته هي هتربي ولادها يبقى انت المفتاح لاصلاح بيتك هو دين مراتك يبقى اللي سايب مراته اللي مراته بتلبس لبس مطرز ولبس مكشوف اللي مراته بتكحل عينيها وتمشي في الشارع من تحت نقاب او من غير نقاب اللي مراته بتلبس لبس ضيق مفصل جسمها اللي سايب مراته تشترك في نادي عشان يخلص من انها تقول له انت سايبنا من غير ما تفسحنا او تخرجنا او تدينا وقت ليه اللي سايب يا اخوانا امانه يا اخوانا امانه امانه الاسره في امانه الزو... امانه الزوجه في امانه الاسره امانه الاسره الاسره ديت يعني سبحان الله العظيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين دي هم اسرته واجعلنا للمتقين اماما دي هم امته يبقى هم الاسره قبل هم الامه لان لو الاسره صلحت الامه هتصلح عشان كده كل واحد فينا هيسال عن الاسره بتاعته بين يدي الله سبحانه وتعالى عملت ايه في بيتك اقمت بيتك على الدين ولا لا في هم في امانه امانه الاولاد قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان النبي قال عليه الصلاه والسلام ثلاث سنين نامرهم بالصلاه وبعد كده عند العاشره نضربهم على الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين لما حسبناها 5500 أمر بالصلاة 5500 موعظة بالصلاة قبل ما تضرب ابنك أو تعنفه يعني معنى كده ان 5500 أمانة في رقبتك 5500 موعظة في رقبتك وفي رقبتك لولادكم عشان يتعلموا الدين عملتوا منهم كم أمانة أديتوا منهم كم أمانة من ضمن الأمانات يا إخواني في الله أمانة المهنة الدنيوية يعني أمانة المهنة يعني ما تفتحش عيادة يا دكتور وأنت مش بتعلم الطب يعني ما تقفش تعالج العيانين وتموت فيهم وانت مش بتعلم الطب يعني ما افتحش لا موت نفسك انك تتعلم يا ميكانيكي يا اللي انت ما انتش عارف الشغله بتاعتك او بتاع العفشه او بتاع كهربه السيارات اللي مش عارف شغلته كل ما واحد يروح له بعربيه اه غير الاثنين المساعدين دول وغير مش عارف ايه وغير إيه يا عم بس بص يا عم الله يكرمك اتعلم مهنتك بدل ما كل واحد يجي لك تصدمه في 3 4000 جنيه لانك ما انتش عارف اصلا تصلح الحاجه فكل حل عندك ارمي وهات جديد ارمي وهات بداله يا عم بص امانه فلوس الناس اللي بتدفع لك دي امانه تعلم المهنه ان الصيدلي يبقى واقف في الصيدليه فاهم الادويه بتاعته لما دكتور يكتب دوايين يعملوا تفاعل دوائي ممكن يقتلوا العيان الصيدلي يقول للمريض ما ينفعش الدوايين دول ويتصل بالدكتور لما الدكتور يكتب حقنه ممكن تعمل حساسيه مضاد حيوي في نسبه حساسيه يقول للمريض لازم نعمل اختبار حساسيه لابنك والا يعني الحادثه اللي, اللي اللي كانت في الجرايد ال- ال- الراجل اللي اللي ابنه شخصيه مشهوره في المجتمع خد حقنه مضاد حيوي مشهوره جدا مات مات في من الفور اللي عنده حساسيه يبقى الصيدلي اللي مش عارف إيه امانته اللي هو مجرد بيبيع دواء في الصيدليه وخلاص ال- الامانه يا جماعه نتعلم المهنه بتاعتنا يا جماعه يبقى انا والله يا اخواني ما تزعلوش مني انا نفسي اشوف موظف فاهم شغله انا نفسي اشوف مهني فاهم مهنته ما انا نفسي اشوف موظف فاهم ايه الورقه اللي يقول لك تعملها يوفر لك ثلاث شهور جري على المصالح الحكوميه يا جماعه نادر اللي فاهم المهنه بتاعته نادر اللي فاهم الشغل بتاعه الدكتور اللي فاهم يعني في دكتور روشتته كشفه ب 10 جنيه والدكتور كشفه ب 100 جنيه بس اللي كشفه ب 10 جنيه يكتب لك 20 دواء ب 200 جنيه عشان ده لو ما جابش ده يجيب واللي كشفه ب 100 جنيه يكتب لك دواء واحد ب 10 جنيه باذن الله ربنا يجيب فيه الشفاء قضيه الانسان الشاطر يا جماعه الدكتور اللي يبص في عيانين متلطمين بقالهم سنين عشان ما حدش عارف يشخصهم وتشخيصهم بسيط جدا لو في دكتور شاطر يبقى امانه تعلم المهنه هنبقى رحمه في حياه بعض لو كل واحد فهم مهنته لو كل واحد اتعلم مهنته من ضمن الامانات امانه المقدسات يعني المسجد الاقصى ده امانه يعني محمد الدره اللي اتقتل وهو في حضن ابوه قدام عينينا على الشاشات من اليهود في رقبه مين مين المسؤول عنه مين اللي هيتسال عنه يوم القيامه ايمان ايمان حجه لو تفتكروها البنت الطفله اللي كان عمرها يومين يومين واليهود ضربوها بالنار قتلوها وهي عمرها يومين يعني لسه مش فاهمه حاجه في الدنيا باي ذنب قتلت مين المسؤول عنها الشابه العراقيه اللي اربع جنود امريكان اغتصبوها وبعد كده قتلوها مين المسؤول عنها ما انتش خايف انك تلاقي في ميزانك يوم القيامه في كافه السيئات شباب صومالي يعني انا يا رب عمري ما رحت الصومال ولا يقول لك انت كنت بتاكل لحمه وفراخ ليل نهار واحنا كنا بنموت من الجوع مين المسؤول عنهم 80% من لاجئي العالم من المسلمين مخيمات اللاجئين في العالم 80% منها مسلمين مين المسؤول عنهم التنصير اللي بيصرف مليارات ممليارة عشان تنصير المسلمين استغلال لظروفهم الدنيوية الصعبة مين المسؤول عن كل مسلم اتنصر مين المسؤول أمانة المقدسات المسجد الأقصى في رقبة مين مين المسؤول يا جماعة مين المسؤول أمانة المقدسات أمانة القرآن دي أمانة قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات زي ما القرآن كلمات فأتمهن يعني إيه أتمهن يا رب يعني إيه أتمهن أتم الأمانة أتم أداء الأمانة يعني يا جماعة القرآن أمانة احكام الدين امانه الشريعه الاسلاميه امانه بدل ما نروح للعلمانيه والليبراليه الشريعه الاسلاميه امانه ال- الصلاه امانه والوضوء امانه كما يقول ابن مسعود والصلاه امانه والوضوء امانه في قول ابن مسعود رضي الله عنه انك تخشع في الصلاه دي امانه كل دي انواع امانات يا اخواني في الله من انواع الامانات الاسلام الاسلام والدين امانه قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول اوعوا تبقوا خونه اوعى يبقى انت اسمك الاخ فلان او الاخت فلان عند الناس وانتوا عند ربنا خونه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون الجندي الخائن اللي يسيب الثغر بتاعه والجيش يتهزم بسبب الثغر بتاعه الخيانه يعني من الأمانة ان لازم يكون لك ثغر تنصر به الدين من الأمانة ان كل مسلم لازم يكون له ثغر ينصر به الإسلام من الأمانة ان كل واحد فينا لازم يبقى واقف على ثغر اللي مش واقف على ثغر خاين خاين يا جماعة خاين انا بكلمكم دلوقتي في الدين قاعد قدامي محامي بيروح المحكمة انا عمري ما اقدر اروح المحكمة قاعد قدامي دكتور في مستشفى عمري ما اقدر اروحها قاعد قدامي موظف في شركة ما اعرفش اوصل لها يبقى امانة توصيل الدعوة امانة توصيل الدين كل واحد لازم فينا يبقى له ثغر في الدين وفي نصرة الدعوة الى الله ايا ما كان ينصر الدين بموهبته بفلوسه بفصاحة لسانه بعلاقاته كل واحد ينصر الدين كنت مع استاذ كبير في الجامعه فبيقول لي إيه، اعمل ايه واقعد في بيتي الايام دي بقى الايام دي فتن قلت له انت واجهتك في المجتمع لا تقل عن واجهه اكبر شيخ من الشيوخ انت ممكن تعمل ندوه تلم كل دكاتره الجامعه واكبر شيخ يجي يدوم ندوه ممكن تعمل عزومه في بيتك تلم اكبر اساتذه الجامعه اصحابك وتجيب شيخ من الشيوخ او داعيه من الدعاه يديهم كلمه في العزومه ممكن بعلاقاتك في مجالس ادارات النادي الفلاني تعمل ندوه للداعيه الفلاني او الشيخ فلاني مين اللي قال ان كل واحد فينا ما يقدرش يعمل ألف حاجه مين اللي قال ان كل واحد مننا مش في ايده ألف ثغر يقدر يخدم الدين بيه يبقى أمانة الإسلام عشان كده قال تعالى إنا عرضنا الأمانة الأمانة ربنا سمى الدين ربنا سمى المسؤولية ربنا سمى العبودية أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الجبال والسماوات والأرض اترعبت من شيل مسؤولية الدين والإنسان هو اللي شال مسؤولية الدعوة وهو اللي شال مسؤولية الدين يبقى الإسلام أمانة ولا مش أمانة يا جماعة يبقى من الخيانة إن ما يبقاش عندك ثغر تنصري به الدين من الخيانة إن أنت لو مت مش هيتفتح ثغر كان مقفول بوجودك وبنصرتك لدين ربنا من ضمن الأمانات أمانة العالم العالم مسؤول انه ينزل للناس ما يستناش ان الناس هي اللي تجيله من الحاجات اللي بتقطع قلبي في قصة قاتل المئة ان قاتل المئة يا اخواني يعني بعد ما تعذب راح لعالم راح لعابد فالعابد قال له مالكش توبة قتله راح لعالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة قلت ياه يعني انت قاعد بين كتبك والناس قاعدة تايهة في الواقع لما انت فتحت بابك لواحد انقذت انسان كان هيترمي في جهنم وملائكة الرحمة قبضت روحه بسبب انك فتحت له بابك افتحوا بابكم للناس يا علماء افتحوا بابكم للناس يا مشايخ افتحوا بابكم للناس يا اهل الدين انزلوا للناس انزلوا علموا الشباب على القهاوي احكام دينها انزلوا لشباب على القهوه قولوا له اللي قولوا لهم اللي عنده منكم فتوى يسألنا واحنا نجاوب عليكم يا جماعة اتحركوا في الواقع أمانة العالم من ضمن يعني إذا تحرك العالم تحرك العالم إذا تحرك العالم تحرك العالم ثالث مرة إذا تحرك العالم ما قفلش على نفسه أو قعد في المسجد وقال الناس تجيلي تتعلم وإلا أنا ماليش مسؤولية أكتر من كده إذا تحرك العالم تحرك العالم الأمة كلها تتحرك أمانة العالم من ضمن الأمانات أمانة الداعية يعني إيه أمانة الداعية؟ الداعية عليه كذا أمانة يا جماعة أمانة الكلمة أه، لا أنسى أبدا كنت مرة مع دكتور محمد إسماعيل ربنا يحفظه في بيته فبيقول لي شايف تل الكتب الكبير ده قلت له حاجة قد كده يا جماعة حاجة عالية جدا قال لي كل ده عن الدولة المدنية قال لي شايف تل الكتب ده اه حاجة كبيرة جدا قال لي كل ده عن المواطنة قال لي شايف تل الكتب ده قال لي كل ده يعني تقريبا كان على العلمانية أو حاجة زي كده قال لي أنا قبل ما هتكلم في موضوع من الثلاث مواضيع دول هقرا كل الكتب ده ايه قلت سبحانك يا رب ايه الامانه دي ايه الامانه امانه الكلمه يا اخوانا ان الواحد قبل ما يقول كلمه اهل الدين يحققوا الكلمه امانه تحقيق الاحاديث مش اي حديث وقال رسول الله اي حاجه وما فيش تفرقه بين الحديث والضعيف الصحيح والضعيف امانه التحضير ان الداعيه لازم يحضر الداعيه لازم يجهز ده مش نقص منه ده امانه منه انه لازم يحضر ان من البيان لسحر من ضمن الامانات في المجتمع بتاعتنا أمانة الدعوة إلى الله اللي في رقبة الأمة كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا أمر والأمر يقتضي الوجوب بلغوا عني يعني دي شيلة وأنا لما هموت حد لازم يشيلها معايا وأنا عايش ويشيلها عني بعد ما أموت بلغوا عني عني هنا للتحمل يعني تحملوا الأمانة بلغوا عني ولو آية ولو آية بس بلغ بس بلغي بس شيل دين من ضمن الأمانات أمانة الأسرار الزوجية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي المرأة إلى زوجها ثم يفشي سرها النبي عليه الصلاة والسلام شبههم اللي يتكلموا عن أسرارهم الزوجية بشيطان وشيطانة اتقابلوا في وسط الطريق فلقوا بعض في وسط الطريق أمام الناس يعني حصل يعني اللقاء الزوجي امام الناس النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان دي اسرار دي امانه امانه ما ينفعش ساعه اخوانا لما بتيجي في وغير ان اسرار العلاقه الزوجيه اسرار البيت نفسها اسرار البيت ساعات لما بيحصل مشاكل بين الزوج والزوجه تيجي تقعد مع زوج او زوجه يجيبوا مصايب عن بعض طب ليه يا جماعه تقولوا عن بعض كده ساعه الطلاق كل واحد بيهتك سر التاني ليه يا جماعه دي امانه الاسرار الزوجيه امانه من ضمن انواع الامانات امانه الاسرار الشخصيه واحد صاحبك واحد صاحبك ولو ان اذا المرء زي ما ش... امام الشافعي بيقول اذا المرء اذا المرء افشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو احمق إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تحدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة يعني أنا بقول لك حاجة بعد كده بصيت حواليا كده يبقى معناها إن الكلام ده سر أمانة من ضمن الأمانات يا إخواني في الله قلنا أمانة القرآن والدين والشريعة قلنا أمانة الصلاة والصوم والوضوء قلنا أمانة ال ال ال الدعوة إلى الله قلنا أمانة الإسلام إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قلنا أمانة المهنة الدنيوية وتعلمها قلنا أمانة الإعلام والتوك شو والمسؤولين والصحفيين والمسؤولين العالميين قلنا أمانة الأسرار الزوجية أمانة الأسرار الخاصة قلنا أمانة الأسرة والزوج والزوجة والأولاد قلنا أمانة الحاكم المرة اللي فاتت اللي كل الأمة بتقلده قلنا أماكن التعيين أمانة التعيينات اللي بيعين حد في غير مكانه ده خاين وغادر فقد خان الله ورسوله والمؤمنين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت قلنا أمانة ال الوظيفة الحكومية وقلنا الحديث الخطير جدا حديث اللي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله العامل إذا استعمل أي موظف أي موظف في أي مهنة فإن أخذ الحق وأعطى الحق فهو كالمجاهد في سبيل الله فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يعني أنت مجاهد طول ما أنت في شغلك مدام شايل الأمانة مدام ما خدتش رشوة مدام أديت اللي عليك لله سبحانه وتعالى مدام أديتي اللي عليكي لله سبحانه وتعالى كل دي أمانات يا جماعة لسه في أمانات تانية لسه في أمانات كتير ولكن القضية بس إن احنا نقول الدين وسع مفهوم الأمانات ومفهوم المسؤوليات قد إيه عايزين نخرج بالتوصيات بتاعتنا بقى بعد ثلاث حلقات عن الأمانة بعد ما اتكلمنا عن الأمانة عايزين نخرج بالتوصيات بتاعتنا أمانتك في شغلك الدنيوي هيبقى شكلها إيه امانتك في المسؤوليه عن اولادك هتفضلي تشغلي لهم قنوات فضائيه تدمر دينهم ولا هتشغلي لهم قناه فضائيه دينيه وتعلموهم الدين وتجيب لهم كمبيوتر ليهم وهم يتفرجوا على افلام كرتون اسلاميه من على النت هتعملي ايه هتعملي ايه امانتك مع اولادك ومراتك هتعلمهم الدين والصلاه ولا لا امانتنا تجاه المسجد الاقصى امانتنا تجاه شيل الدين تجاه مسؤوليه الدين هيبقى شكلها ايه امانتك في كل امانتك في انك لازم تقف على ثغر من ثغور الاسلام ان كل واحد فينا لازم يقف على ثغر من ثغور الدين يا جماعه واحنا بنتكلم عن الامانه واحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيبايع على الموت 1400 صحابي عشان خيانه لصحابي واحد بس أشيع أنه قتل خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة قال احنا بنتكلم عن النبي وهو بيقوم حرب كاملة في غزوة مؤتة مع الروم ضد 200 ألف عشان قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان خيانة واحدة بس واحنا بنتكلم عن ازاي ان الخاين مستنيه اللي خانهم على القنطرة ان الخاين هيسأل امام الله سبحانه وتعالى عن الامانات في العرض على الله اللي ربنا سبحانه وتعالى امنها في رقبته واحنا بنتكلم على ان الامانة بتنتظر العبد على الصراط ان الامانة تنتظر العبد على الصراط واحنا بنتكلم عن المفهوم العظيم للأمانة واحنا بنتكلم عن قول الصحابي كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما خطبنا في مروع عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما خطبنا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد ولا دين لمن لا عهد له اللي ما عندوش أمانة ووفاء ما عندوش دين قضية خطيرة جدا يا إخواني قضية خطيرة جدا قضية من اخطر ما تكون ان تخيلوا داعية كل ما يدي درس او يدي خطبة يقول للناس لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له زي ما بدأنا رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون لما كذب كذبة واحدة بس على الشعب كان هيتشال من المنصب بتاعه ويتفضح قدام العالم ليه قالوا ده رئيس جمهورية لا يؤتمن على دولة ومع ذلك سابوه وكمل الفترة الرئاسية بتاعته إنما سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام اللي ضرب المثل الأعلى للأمانة في العالم كله أكتر شخصية وأكتر مصرح مصلح اتكلم عن الأمانة في الدنيا كلها للأسف الغرب ما يعرفوش لو عرفوه لأحبوه بعد ثلاث حلقات عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأمانة اللي اتعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام عرفتوا ان احنا الرسوم المسيئة للنبي عرفتوا ان احنا اللي شوهنا صورة النبي في العالم عرفتوا ان كل الناس اللي اتكلمت عن النبي في الغرب بتشويه انما هم بي... بيتكلموا عنا احنا وفاكرين ان اخلاقنا هي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام عرفتوا احنا شوهنا صورة الدين قد ايه عرفتوا الاخلاق مهمة قد ايه عرفتوا يا جماعة جنوب شرق اسيا حوالي مليار مسلم الوقت دخلوا في الدين بسبب الامانة دخلوا في الاسلام بسبب الامانة عرفتم الامانة بت... بتهم قد ايه عرفتوا الاخلاق مهمه قد ايه عرفتوا لو قدرنا ان احنا نعرف العالم كلها باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا ننشر في العالم كله قيمة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ان كل واحد منكم يعرف اي لغة من لغات العالم يترجم كلام اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليه اخ في امريكا جاب مذكرة عن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام احاديث سرد كده وترجمها ووراها ل... يعني ناس امريكان لحد يقابله في ال... في الطياره وهو مسافر يعني بيقول انبهار الغرب وهم بيكتشفوا ان دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام واحد مره في مستشفى قال له يعني يعني يعني it makes sense يعني الكلام ده الكلام ده بيعمل حاجه جوايا الكلام ده يعني كانه عايز يقول لي قل... قل... قلبي بيقشعر وانا بسمع الكلام ده الكلام ده يا جماعه يغير نظره العالم عن الاسلام ونظرة العالم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مش قادرين ننشر ديننا مش قادرين نعرف الناس من هو النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية عايزين نبلغ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها بعد ثلاث حلقات عن الأمانة ارفعوا ايدكم وندعي ربنا سبحانه وتعالى بندعي بأمانة بندعي بتوسل إلى الله اللهم ارزق الأمة الأمانة يا رب اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم ارزقنا الأمانة مع زوجاتنا اللهم ارزقنا الأمانة مع أولادنا اللهم ارزقنا الأمانة في أسرنا اللهم ارزقنا الأمانة في أعمالنا الدنيوية اللهم ارزقنا الأمانة في الدعوة إليك اللهم ارزقنا الأمانة مع القرآن اللهم ارزقنا الأمانة في الوضوء والصلاة والركوع والسجود اللهم ارزقنا الأمانة مع المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام اللهم ارزقنا أداء الأمانة اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نضيع وأنت مولانا ولا نضل وأنت هادينا اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب يا رب طهر الأمة من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم طهر الأمة من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم احفظنا من صحبة الخونة والخائنين يا رب فإنهم بئس البطانة طهر الأمة من الخيانة يا رب يا رب ارزقنا تحمل المسؤولية ارزقنا القوة في دينك املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين ارضى عنا اعف عنا اقمنا على مرادك منا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك